النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين إخواني ما زلنا نتدارس سويا في القضية الهامة التي أثرناها حول العلم وهي أمة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة تحدثنا في محاضرة عن قيمة العلم في الميزان الإسلامي وتحدثنا في محاضرة ثانية عن أن هذا العلم ليس مقصودا به العلم الشرعي فقط ولكن مقصود به العلم الشرعي والعلم الحياتي جميعا الاثنين ثم ذكرنا في المحاضرة الثالثة والرابعة الإسلام وعلوم الحياة الجزء الأول والثاني الأدلة على أن من مارس واجتهد وكد وتعب في علم حياتي فإنه بإذن الله إن أخلص النوايا يكون يعمل عملا من أعمال الآخرة ويتقرب به إلى الله عز وجل ونرجو أن يكون ذلك في ميزان حسناته طيب بعد هذه التطوافة في أهمية العلوم بصفة عامة سواء كانت العلوم الشرعية أو العلوم الحياتية وبعد الإحصائيات والأرقام التي ذكرناها والتي أبرزت الهوة الواسعة والفجوة الكبيرة بين واقع المسلمين وبين ما ينبغي أن يكونوا عليه وبين واقع المسلمين وبين الدول الأخرى التي تعاصرنا في هذا الزمان في ظروف قد تتشابه كثيرا مع ظروفنا بعد هذا الأمر إخواني وأخواتي في الله لابد من وقفة النهاردة إن شاء الله في الدرس هنحاول نكون عمليين لأكثر درجة النهاردة عايزين نجاوب على سؤال في غاية الأهمية كيف نصبح علماء قلنا قبل كده إن إذا طموحك إنك فقط تبقى طويل بعلم فبالكتير قوي هتبقى طالب علم لكن لو انت طموحك انك تكون طالب علم واكثر هذا محتاج اعداد خاص محتاج نفسيه خاصه محتاج خطه خاصه محتاج حياه خاصه منهج مختلف تتناول به كل امور حياتك هتاكل بطريقه مختلفه هتنام بطريقه مختلفه هتمشي بطريقه مختلفه هتتكلم بطريقه مختلفه هتقرا بطريقه مختلفه اصحابك هيكونوا مختلفين حياتك كلها هتتغير علشان تبقى عالم من علماء المسلمين في التخصص الذي انت فيه ليس بالضروره ان تكون عالما في الفقه او التفسير او الحديث وان كنا نحتاج الى هذه الفروع اشد الاحتياج ولكن في مجال تخصصك علوم شرعيه او علوم حياتيه وفصلنا في اهميه هذا وذاك كثيرا وكثيرا كيف نصبح علماء القضية خطيرة يا إخواني فعلا ذكرنا قبل ذلك أيضا إحصائية تقول أن العالم العربي عدد الباحثين فيه لكل مليون إنسان 136 بينما عدد الباحثين في إسرائيل لكل مليون إنسان 1335 وعدد الباحثين لكل مليون إنسان في أمريكا أكثر من 4000 وفي اليابان 5000 مش مطلوب أن كل الحضور يكونوا علماء لكن مطلوب على الأقل نطلع 5000 من كل مليون وليس هذا على الله عز وجل بعزيز المهم تكون في نوايا صادقة وطريق سليم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ولا نريد في هذا المضمار ان نسمع دعاوى الاحباط والياس زي احد الاخوه انا ذكرت في الدروس السابقه بعض الأمثلة الإيجابية إخوة سمعوا الحديث عن العلم والتعلم وأهمية السبق في هذا المجال فبدأوا يفكرون كيف يتقدمون في العلم هذا طيب وجميل لكن هناك على الجانب الآخر من أصيب بالإحباط واليأس نتيجة رؤية الفجوة الكبيرة بيننا وبين غيرنا فأرسل رسائل يعني ما تستقيم أن تأتي من مسلم فاهم واعٍ يعني مثلا واحد بيقول لي ذكرت أن نسبة الأمية في كوبا آه، صفر في المية في الشباب وعلى مستوى الدولة كلها كبار وصغار ورجال ونساء اتنين من عشرة في المية وطبعا ده نسبة يعني هائلة فعلا فماذا فعلت كوبا لا هي صنعت زي الصين ولا هي صنعت زي كوريا يعني ما معناه ايه الفايدة من العلم وطبعا ده كلام غريب جدا انا اتعجب انه كتبه بقلم في ورقة يعني من المؤكد انه فكر في الكلمات قبل ان يكتبها من هذا الذي يقول ان العلم ليس له فائدة وان اذا تقدمت كوبا في الأمية وماحة الأمية من بلادها أنها بالضرورة أن تصنع ككوريا والصين الآن لكن انظر إلى المستقبل كوبا حقيقة في الأيام أو في السنوات الأخيرة تحقق درجة من أعلى درجات التنمية على مستوى العالم فعلا تسبق بلاد كثيرة جدا جدا في مستوى التنمية وهو مربوط ربطا وثيقا بالعلم كل ما العلم زاد كل ما التنمية في البلد زادت كل ما موارد الدولة زادت كل ما إمكانياتها الاقتصادية والتصنيعية زادت قد تزيد ببطء ما في مانع بس المهم انها بتزيد لكن ان يقول الانسان ان فرقت ايه دولة متعلمة ولم تصنع مثل هذا او ذاك نحن لا نريد ان نقفز مرة واحدة الى اعلى الدول في يوم او يومين هذا مخالف للسنن التدرج لكن المهم ان تكون تسير في الطريق السليم واحد برضه بعت لي ايميل بيقول لي ان احد المراكز البحثيه في مصر الباحث بيعمل فيه البحث وبعدين بعد كده بياخدوه يصدروه اوروبا او امريكا احنا ما عندناش امكانيات التطبيق الباحث بتاعنا بيطلع النتيجه وهم بيستفيدوا منها ومن ثم فما فيش داعي نعمل بحث ما هو اعدائنا بيستفيدوا من البحث شوف ازاي التفكير عجيب يعني فاحنا ما عندناش امكانيات فما فيش داعي بقى نعمل ابحاث لان هم بيستفيدوا منها يا سبحان الله اول الغيث قطر يا اخواني ثم ينهمروا في البدايه انت بتعمل بحث ضعيف نسبيا معتمد على افكار غيرك بعد كده بتطور فيه شويه شويه بعد كده بتجيلك القدره على تنفيذ جزء من ابحاثك بعد كده بيجيلك القدره على تنفيذ كل ابحاثك بعد كده بتجذب الباحثين من العالم طريق طويل وسلم متصاعد لابد ان تسير فيه بتدرج لكن اول الامر انك تعرف قيمه البحث وتهتم بيه يبقى احنا عايزين ناخد جوانب عمليه كيف نصبح علماء ازاي المجموعه اللي حاضره ديت والحريصه على العلم واللي هي الان من طلبه العلم حقيقه كيف تنتقل الى ان تكون من علماء الامه ومحدش يستصغر نفسه او حدش يقلل من امكانياته في اي مجال حتى لو كنت في مجال ليس جامعيا اصلا يعني مجال حرفي او مهني او فني فهذه الامور من الممكن ان تطور فيها نفسك وكما ذكرنا قبل ذلك ان مخترع اول محرك سياره ياباني كان فني ولم يكن مهندسا. اذكر الناس بحديث رسولنا صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم او فهو اهلكهم. والروايتين صحيحتين. يعني ايه الكلام ده اذا قال الرجل هلك الناس لو واحد قال مفيش فايده البلد ضيع ضيع المسلمين متاخرين و... ومفيش امل في التغيير اذا قال احد هذا الكلام فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فهو اهلكهم يعني هو اكثر الناس هلكه فيهم او فهو اهلكهم يعني هو السبب في هلاكهم هو الذي اهلكهم بهذه المعنويات المنخفضه وهذا الاحباط وهذا الياس فاياك ان تقول هلك الناس اياك ان تقول ما فيش فايده ولو كنت تشعر بهذا الشعور يا اخي يعني اكتمه في قلبك ما فيش داعي تخرجه ما تكسرش مقاديف الناس اللي شغاله أول حاجة عشان تبقى عالم أول الطريق للعلم أن تعرف قيمة الأمر الذي تجاهد من أجله على قدر قيمة الأمر في ذهنك على قدر العمل وعلى قدر الوقت وعلى قدر الجهد الذي تبذله في هذا الأمر احنا قلنا أحاديث كثيرة جدا في قضية العلم انت عايز تبقى عالم كلنا عايزين نبقى علماء أنا أفكركم بحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم عشان تعرفوا يعني ايه عالم يعني ايه مطمحنا اللي احنا بندور عليه كل ما طموحك كبر في قضية من القضايا بتفرغ لها جزء من عمرك في ناس بتقاتل وتجاهد من أجل الدنيا بتلاقيه سهران 24 ساعة يتصارع مع هذا ومع ذاك ممكن يختلف حتى مع إخوانه ممكن يدلس ممكن يسرق أو حتى بالحلال بس بيعطي كل الوقت وكل الجهد وكل الفكر ويقرأ ويبحث ويسافر ويسهر ويكدح علشان يجمع مال على قدر هذا الجهد لابد ان يبذل الجهد في قضيه العلم لو انت عارف قيمته او لو مش عارف قيمته خلاص هتديله جزء صغير هتذاكر ربع ساعه تلت ساعه قبل الامتحان بكام يوم بكام شهر حسب قيمه العلم في ذهنك في ناس تقاتل من اجل السلطه وبتشوفه شوفوا قد ايه التصارعات على السلطة والدماء التي تسيل والأشلاء التي تقطع هنا وهناك في مشارق الأرض ومغاربها الناس تقاتل من أجل السلطة لأنها حاسة بقيمة السلطة وعلى قدر قيمتها يقاتل على قدر قيمة العلم اعمل شوف قيمة العلم أو قيمة العالم في نظر حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه اتكلمنا في الحديث ده قبل كده يعني بفضل الله كل الحضور هؤلاء فتحوا لهم طريقا الى الجنه نسال الله القبول منا اجمعين فعلا كل واحد وعلى بعد المسافات بتاعتكم كل واحد جاي من مشوار بعيد كل ما كان الطريق اوسع وارحب الى الجنه واعظم الى الجنه ثم يقول صلى الله عليه وسلم خلي بالك بقى من الكلمات الجميلة جدا جدا يقول صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع الله أكبر يعني وانت جاي من طريقك انت جاي تطلب العلم تقابلك الملائكة في الطريق انت مش شايفها بس هي شايفاك وأخبرنا بها رسولنا صلى الله عليه وسلم تضع أجنحتها لك تواضعا لك تعظيما لك تكريما وتبجيلا لك سبحان الله انا يقف لي الملائكه في الطرق هكذا نعم لانك تذهب الى مجلس علم تبغي علما سبحان الله انظر الى عظم الامر تغيرات كونيه هائله الملائكه ينزلون ويضعون اجنحتهم لا يحرسونك فقط بل يتواضعون لك يبجلونك ويعظمونك ثم يقول صلى الله عليه وسلم والحديث يا إخواني في الترمذي وأبي داود وابن ماجة وهو حديث صحيح يقول وإن العالم هدفنا مش احنا هدفنا نبقى علماء وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض الله أكبر شوف لما تخلي هدفك في حياتك انك تبقى عالم في مجال من مجالات العلوم النافعه للمسلمين تصبح في هذه الدرجه العجيبه يستغفر لك من في السماوات ومن في الارض احنا ممكن يخطر على بالنا ان من في السماوات الملائكه ومن في الارض البشر وخلاص لكن لا ده سبحان الله ده في حاجات تانية بتستغفر لك غريبة جدا يقول حتى الحيتان في الماء السمك اللي ماشي في المية بيستغفر لك وكذلك الحيوانات وكذلك النباتات وكذلك كل خلق من خلق الله عز وجل لأنه لما قال حتى الحيتان معنى ذلك أن كل شيء في الكون بيستغفر لك حتى الحيتان في الماء اللي هي أصلا مش شايفاك هي عايمة في المية بعيدة عنك ومع ذلك تستغفر لإنسان يطلب العلم الله أكبر أليست هذه درجة نطمح جميعا أن نكون فيها ثم يقول صلى الله عليه وسلم وفضل العالم خلي بالك من دقة الكلمات وفضل العالم على العابد كفضل القمر وفي رواية ليلة البدر على سائر الكواكب القمر ليلة البدر على سائر الكواكب الكوكب مهما كبر شوف الفرق في النور حتى الكواكب ملهاش نور النجوم هي التي لها نور شوف القمر والاستفادة من القمر مقارنة بغيره من الكواكب فضل العالم على العابد سبحان الله يعني لو كان قال فضل العالم على الجاهل كنا فهمنا المعنى لو قال لو فضل العالم على الفاسق اه واضح لكن على العابد سبحان الله يعني انسان عابد لربه سبحانه وتعالى ولكن ليس على علم الفرق بينه وبين العالم كالفرق بين القمر وسائر الكواكب القمر ليله البدر وسائر الكواكب ثم يقول وان العلماء ورثه الانبياء لو عايز تورث حبيبك صلى الله عليه وسلم هو لم يترك مالا صلى الله عليه وسلم انما ترك العلم هو ده ميراث الحبيب صلى الله عليه وسلم ميراث الانبياء جميعا العلم وان العلماء ورثه الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر يعني انت مين تتنافس معاه ومين ترجو ان تكون في مقامه ومين تتمنى ان تكون في موضعه العالم يا اخواني ساعات طموحنا بيبقى نبقى زي فلان في ثروته زي فلان في سلطته زي فلان في وضعه الاجتماعي زي فلان في شكله هذه كلها امور لا تساوي شيئا الذي يساوي حقيقه العلم وهذا ميراث الانبياء والذي اخذ العلم اخذ بحظ وافر يعني خد فضل كبير كبير كبير جدا جدا هذا ما اعطاه ربنا سبحانه وتعالى لاخص اهله من اهل الارض الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين شوف هنا في الحديث اللي فات الرسول صلى الله عليه وسلم بيقارن بين العالم والعابد ويجعل المقارنه بينهم كالقمر ليله البدر وسائر الكواكب في حديث تاني سبحان الله اعجب المقارنة فيه أعجب والحديث أيضا صحيح في الترمذي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال فضل العالم على العابد نفس المقارنة بس هيضرب مثل تاني مثل غريب جدا فضل العالم على العابد كفضلي صلى الله عليه وسلم على أدناكم الله أكبر يعني برضه لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقارن نفسه وبين اعلم علماء الامه الاسلاميه وليس نبيا فالبون بينه وبينه شاسع البون بين الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اعظم رجال الامه شاسع هذا ليس نبيا فقط بل اعظم الانبياء عليه الصلاه والسلام فلا يقارن نفسه بعظيم من عظماء المسلمين ولا يقارن نفسه بعالم من علماء المسلمين ولكن يقارن نفسه بادنى المسلمين اقل المسلمين الفجوه التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ادنى المسلمين اقل المسلمين هي الفجوه بين العالم والعابد وليس العالم والفاسق او الجاهل بين العالم والعابد اه يبقى احنا محتاجين نفرغ اوقات كتيره جدا جدا لهذه القضيه يبدو ان احنا لما بنتحمس تحمس ايماني ويجي لنا كده فوره ونشاط ايماني نروح نصلي ركعتين لله ونقرا حزب من القران ونذكر الله وهذا كله طيب لكن من منا اذا حدثت له هذه الفوره الايمانيه وهذا النشاط الايماني يذهب الى كتبه ليستذكر قليل لان الناس مش عارفه هذه القيمه والاحاديث على فكره محفوظه ومعظم الحضور تلاقيهم سمعوها لكن نريد ان نتدبر في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى ثم يكمل صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث يقول فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وإن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير الله أكبر حتى النملة وحتى الحوت ومن في السماوات ومن في الأرض كل ما يخطر على بالك تخيل النملة اللي ماشية في الأرض ديت بتستغفر لمعلم الناس الخير بتستغفر للعلماء من أبناء هذه الأمة العظيمة يبقى هذه أشياء تجعل طموحنا كبير جدا جدا محتاج أفرغ جزء كبير جدا من ذهني ومن حياتي لهذه القضية قضية العلم ليست قضية أبدا هامشية في حياة المسلمين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من العلماء الافذاذ في الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين يقول كلمه عجيبه جدا يقول ليودن رجال قتلوا في سبيل الله شهداء ان يبعثهم الله يوم القيامه علماء لما يرون من كرامتهم سبحان الله ده شهيد قتل في سبيل الله شهيدا لكنه عندما يرى مكانة العالم يوم القيامة يتمنى أن لو كان عالما وليس شهيدا شوف قد إيه قيمة الأمر في نظر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وعمل بهذا القول طيلة حياته فكان من أعظم علماء الأرض رضي الله عنه وأرضاه ورضي الله عن الصحابة أجمعين وكده نفهم الكلمة اللي قالها قبل كده الحسن البصري قلناها لكم في درس سابق اللي هي يوزن مداد العلماء الحبر بتاع العلماء يوزن مداد العلماء بدماء الشهداء فيرجح مداد العلماء واخدها من كلمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لأنه كما ذكرنا قبل ذلك كثيرا أن العابد والمجاهد والمناضل وصاحب القضايا الهامة إذا فعل كل ذلك ليس عن علم فإنه يضل ويضل وذكرنا فتنة الخوارج وذكرنا أمثلة أخرى كثيرة عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يقول العابد الذي يعبد الله على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح كان ما يفسد أكثر مما يصلح عشان كده سبحان الله قدم الصالحون العلماء ورفعوا قدرهم بصرف النظر عن النسب بصرف النظر عن الشكل بصرف النظر عن السن بصرف النظر عن القبيله ما في اعتبارات لهذه الاشياء مطلقا في عرف الفاهمين العلماء اعلى الامه لا في سلطان ولا في صاحب مال ولا في اي حاجه تانية اعلى من العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه كان شابا صغيرا يعني كل حياته اللي قضاها سبحان الله مات في سنه 18 هجريه كان عنده 35 سنه 36 سنه 38 سنه في اكثر الروايات تقديرا لعمره شوف بقى كان الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يعني قبل ما يموت معاذ بن جبل بثمان سنوات على الاقل كان بيقول عنه عن معاذ بن جبل اعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل شوف الشاب الصغير ده لقيمة العلم عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم رفعوا قدره وعظموا أمره فكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لا يرفعون أعينهم في وجهه حياء منه وإكبارا له لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه بمسلم الخولاني دخل مسجد دمشق فوجد شاب صغير قاعد وحوله كهول كتير شيوخ كتير وهؤلاء الشيوخ الكثير منهم من الصحابة عدى منهم 32 صحابي قاعدين حوالين شاب صغير لا يتحركون إلا بأمره لا يصدرون إلا عن رأيه إذا حزبهم أمر لجأوا إليه استغرب أبو مسلم الخولاني قال إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ من هذا الشاب الصغير الذي التف حوله الكهول من الصحابة فقال من هذا فقالوا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه شفتوا يا اخواني قيمه العلم هو ما اتولدش كده ما اتولدش عالم انما في طريق مشي فيه في جهد بذله في تقدير لقيمه العلم خلى كل حياته موجهه لتحصيله فرفع بهذا الامر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ان الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب القران اقواما ويضع به اخرين اللي عارف فيه يرفع واللي مش عارف عنه حاجه يوضع هكذا زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه وكان شابا صغيرا ايضا ومن الانصار كان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم يجلونه تمام الاجلال رضي الله عنه لدرجه ان عبد الله بن عباس وهو حبر الامه ومن اعظم علماء المسلمين كان اذا ركب زيد بن ثابت دابته امسك له باللجام يمشي كده بالدابه بتاعته حتى زيد بن ثابت كان يرفض ويقول دع عنك يا ابن عم رسول الله وده مش اي واحد ده عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ابن العباس ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دع عنك هذا فيقول عبد الله بن عباس امرنا ان نفعل ذلك بعلمائنا فيقول له زيد بن ثابت ارني يدك فيعطيه يده فيقبلها زيد بن ثابت العالم يقبل يد عبد الله بن عباس ويقول وكذلك امرنا ان نفعل بال بيت رسولنا صلى الله عليه وسلم شوفوا العلاقه الطيبه الجميله بين علماء الامه هذا حبر الامه وهذا من اعظم علماء الامه زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما دفن زيد بن ثابت قال عبد الله بن عباس هكذا اذا اراد الانسان ان ينظر الى ذهاب العلم فهكذا ذهابه دفن اليوم علم كثير علم زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه سليمان بن عبد الملك الخليفه الاموي المشهور كان في حج وكان معه اثنين من اولاده في الحج لما راح لمكه احتاج ان يسال بعض الاسئله الفقهيه في امور الحج انتوا عارفين الحج ليس من الامور الدارجه عند عموم الناس ان الواحد بيحج كل سنه مره لو كان هيحج كل سنه وقد تتباعد السنوات وقد يكون اول مره يحج فعايز يسال اسئله فعايز يروح لعالم فسال فدلوه على عطاء ابن ابي رباح رحمه الله من التابعين كان عبدا واعتق كان اسودا عبدا اسودا وعينه فيها مرض يعني يقال انه كان لا يرى الا بعين واحده ويعرج وهو اسود شوف قد ايه كل الافات او العاهات اللي ممكن تعجز انسان عن الحركه في حياته وتهبط من معنوياته مع كل هذا كان عالما من اعظم علماء المسلمين فاحتاج اليه سليمان بن عبد الملك وولداه اثنين من اولياء العهد وراحوا معاه عشان يسالوه وقفوا وراه وهو كان بيصلي خلص صلاته وقفوا وراه يسالوه فما التفت اليهم عزة العالم واقف يصلي في مكانه باصص للكعبة وهم واقفين وراه يسألوه الأسئلة وهو يرد عليهم يسألوه أسئلة وهو يرد عليهم ما التفت إليهم ليست له في أيديهم حاجة لا عايز مال ولا عايز وضع اجتماعي ولا عايز منصب معين ياخده ولا عايز قضاء ولا عايز أي شيء هو عايز قضية العلم فقط لله عز وجل فرفعه الله بها فالاتنين واقفين يسألوه في منتهى الذلة لعلمه بعد ما خلصوا الاسئله بتاعتهم مشيوا سليمان بن عبد الملك جمع ولديه الاثنين وقال لهم تعالوا يا اولادي هعلمكم درس يا بني لا تنيا في طلب العلم اوعوا تكسلوا في طلب العلم لا تنيا في طلب العلم فاني والله ما انسى ابدا ذلتنا بين يدي العبد الاسود احنا واقفين نسأل نسأل وهو بيتفضل علينا بالإجابة جزاه الله خيرا واحنا اللي محتاجين وهو اللي عنده العلم كله وهو مش محتاجنا لن يعدم قوتا لن يحرم أبدا أبدا من رزق هذا أمر مكفول أما العلم هذا الذي يحرم منه كثير وكثير يا إخواني الرزق كفل لك أما العلم فلا بد أن تسعى لتحصيله هارون الرشيد كان عنده أولاد اتنين أولاده الأمين والمأمون فكان جايب لهم عالم من علماء الأمة الكسائي رحمه الله يعلمهم فلما الباب يخبط ويعرفوا ان الكسائي الاتنين يجروا عشان يتسابقوا مين اللي يفتح للكسائي مين اللي يفتح لعالم المسلمين بل انه سبحان الله وهو ماشي يتسابق الغلامان الاثنين دولت مين الامين والمامون اولياء عهد الامه ولي عهد امير المؤمنين والتاني يتسابقا لحمل عليه لحمل علي العالم الكسائي رحمه الله هارون الرشيد سمع الكلام ده فنادى على الكسائي قال تعالى يا كسائي قال لبيك امير المؤمنين قال من اعز الناس قال امير المؤمنين قال بل اعز الناس الذي اراد ان يفتح الباب تسابق اولياء العهد على فتحه له هذا اعز الناس العالم اعز من امير المؤمنين اعلى درجه من امير المؤمنين هذه يا اخواني قيمه العلم الحقيقيه وهذه هي الدرجه التي وضع فيها الصالحون علماء الامه وهذا ما نريد ان نصل اليه ان شاء الله رب العالمين يبقى اول حاجه خالص ان نعرف ان اللي انا بدور عليه ده غالي قوي قوي عشان اعرف اضحي من اجله اما لو كان يعني شيء هامشي في حياتي عمري ما افرغ له وقت كلنا مشغولين زي ما انتم عارفين مليون حاجه شغلانه مش هتلاقي وقت تذاكر وتقول الظروف منعتني تعالوا نشوف الظروف يا ترى اثرت في حياه العلماء ولا هم اللي اثروا في الظروف وبقوا في النهايه من اعظم علماء الامه بعد ما عرفت قيمه الشيء اديكم النهارده درس مهم جدا جدا جدا لكي تكون عالما بعد ما عرفت قيمه الشيء او قيمه العلم وهي كلمه قالها يحيى ابن ابي كثير رحمه الله من التابعين والكلمه هذه موجوده في صحيح مسلم ليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن من كلمات يحيى ابن ابي كثير رحمه الله قال بيقول لك العلم بيجي ازاي قال لا يستطاع العلم براحه الجسم عايز تبقى عالم ما ينفعش تريح لازم تبقى تعبان اصل العلم كتير قوي هتحصل ايه ولا ايه فمحتاج عشان تبقى عالم متفوق بارز انك تتعب تتعب قوي قوي قوي زي ما كان الشافعي يسأل كيف طلبك للعلم انت بتدور عليه ازاي قال كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره سبحان الله شوف قد ايه المرأة لو عندها طفل واحد وحيد تاه منها بتدور عليه الشافعي بيدور على العلم زي المرأة ديت عرفتوا قيمة العلم عند الشافعي عشان كده في الآخر بقى الشافعي رحمه الله لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبر في ناس متخيلة أن في جرعة جرعتين درس درسين محاضرة أو اتنين إن شاء الله الدكتور هدينا وصفة هايلة وهنبقى علماء الأمة ما شاء الله والناس جاية متحمسة درس النهاردة كيف تصبح عالما الحمد لله خرجنا من المسجد علماء الأمة فطبعا هذا مستحيل يا إخوان احنا محتاجين سنين وسنين أو قل محتاجين أعمار محتاجين عمر طويل طويل ينفق في العلم من أول ما تعتقد هذا الاعتقاد السليم والى اخر نفس يخرج من صدرك وهنضرب بعض الامثله لبعض العلماء الذين يحصلون العلم وهم يحشرجون حشرجه الموت اخر لحظه من لحظات الحياه وبيدور برضه على العلم كلمه احمد بن حنبل رحمه الله المشهوره مع المحبره الى المقبره انا معايا المحبره العلم لحد ما اخش القبر بيها سئل متى تستريح يا إمام أحمد بن حنبل حياته صعبة جدا يا إخواني فتنة وابتلاء ونشر سنة وجمع حديث وتعليم للناس وتعذيب في السجون حياة صعبة جدا متى تستريح يا إمام قال عندما أضع قدمي في الجنة دنيا مفيش راحة عايز تبقى عالم تتفق معانا على كده يبقى اتفق معانا دلوقتي وعاهد ربك إني مش هستريح لحد ما أبقى عالم والكلام ده هيستمر لحد ما أموت أصل اللي أنت بتطلبه يا أخي غالي قوي غالي ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة مش بالساهل ليس الإيمان بالتمني مش كل واحد هيجي له كده خاطر يبقى في النهاية عالم واحد من الفقهاء كما يقول ابن الجوزي رحمه الله كان يقول بقيت سنين أشتهي الهريسة بسبوسة ولا الهريسة أشتهي الهريسة ولا أحصلها لأن بائع الهريسة يبيعها وقت الدرس حبكت بقى مع بتاع الهريسة إنه يبيعها وقت الدرس فمع هو قاعد في الدرس مش عايز يسيب الدرس قاعد كذا سر نفسه ياكلها مش عايز يفوت درس الله أكبر يعني نفوس عليه يا إخواني نفوس عليه حقيقة في النهاية بقى عالم من علماء الأمة وربنا سبحانه وتعالى يضرب لنا الأمثال بأعظم الخلق الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين انظر وكلنا يعلم قصة موسى عليه السلام موسى عليه السلام ليس نبيا فقط ولكن من أولي العزم من الرسل ومع ذلك عندما علم أو عندما أعلمه الله عز وجل أن هناك في الأرض من هو أعلم منه وهو الخضر رحمه الله قال موسى كما حكى ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا الله أكبر لو قعدت سنين وسنين فترات متتالية من الأزمان للبحث عن الرجل الذي يملك علما أكثر مني حتى لو كنت انا رقم اتنين في العلم في العالم برضه هدور عليه لحد ما اتعلم العلم اللي عنده ولما يروح عنده يتواضع له هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا الذي يتكلم نبي من اولي العزم من الرسل وهذه كلمات جاءت في كتابنا تعليما لنا انظروا الى التواضع للعلماء يتواضع له ويشترط عليه الخضر ويوافق على الشرط ويسير معه ويعتذر له مرة ويعتذر له ثانية ويعتذر له ثالثة ليه؟ قضية العلم قضية مهمة حتى النبي موسى عليه السلام يبحث عن علم بهذه الصورة كما جاء في القرآن وكما ورد في البخاري وطبعا جهد الصحابة في تحصيل العلم يعني لا يتسع أبدا المجال لذكره حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات كان عنده ساعتها 14 سنة صغير فكان هو واحد من الأنصار صاحبه تعرفين أطفال بيلعبوا مع بعض فقال له أنا مش هلعب عبد الله بن عباس تعال نسمع من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فإن منهم اليوم كثير في صحابة كتير دلوقتي موجودين هنستنى شوية هيموتوا هتروح عليك فرص العلم دلوقتي عندك فرصة درس والله سبحان الله ده الواحد ممكن يكون متردد يقعد ولا ما يقعدش بعد كده ما تلاقيش الدرس يا ما تلاقيش المحاضر يا ما تلاقيش المكان يا ما تلاقيش نفسك الله فعلا عراقيل لا حصر لها فالحق بسرعة فعبد الله بن عباس فاهم رضي الله عنهما فبيقول له تعالى بسرعة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كتير دلوقتي شوية وهيموتوا شوية وهيهاجروا شوية وهيفتحوا البلاد يتحركوا من المدينة مش هتلاقي فقال له الفتى الأنصاري الصغير عجبا لك يا ابن عباس أتحسب أن الناس تحتاج لك وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون أصحاب كتير قوي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن يا الله كل واحد منهم أمة دول موجودين في المدينه وانت رايح تتعلم هتعمل ايه طيب؟ هتقعد تفتي وعمر بن الخطاب موجود؟ هتفتي وعثمان موجود رضي الله عنهم اجمعين؟ ما مفيش داعي يا عم تتعب نفسك. واتجه للعب هذا الفتى الانصاري وعبد الله بن عباس ما سمعش كلامه الحمد لله. ان ما اسمعش كلامه اصدقاء السوء يا اخواني خطيرين خلي بالك منهم من دلوقتي ممكن يقول لك تعالى نفرفش تعالى نقعد يا عم الدكتور ده حبكها قوي مش ع- لا احنا عايزين ناخد القضايا ب- بنوع من التجرد لله عز وجل قدم لله عز وجل ما يسرك عند لقائه سبحانه وتعالى يوم القيامة كن فخور كده بالذي قدمت سعيد به فرحان يوم القيامة فعبد الله بن عباس ساب الفتى الأنصاري وراح هو اتجه للعلم وقعد يجاهد حقيقة كان يروح لبيوت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم العلماء من الصحابة يسألهم واحد ورا التاني ورا التالت ساعات يروح له يلاقيه نايم يروح يلاقي أحد الصحابة نايم يتكسف يصحيه قائل في القيلولة في الظهر فيعمل إيه يتوسد رداءه على باب بيته ده مين ده؟ ده عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف قد ايه مكانته وسط الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم ومع ذلك ينام على باب الراجل الصحابي الاخر اللي عنده علم عشان لما يصحى ويخرج يساله حتى يقول في روايه فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي ده نايم في المدينه المنوره في الرمل ما كانتش الشوارع مرصوفه والكلام ده زي الوقت لا نايم في الرمل يجي الهواء الريح يجيب الرمل كله في وشه في مناخيره في عينه وهو نايم مستني العلم ومع ذلك ينام على باب الراجل الصحابي الآخر اللي عنده علم عشان لما يصحى ويخرج يسأله حتى يقول في رواية فتسفي علي الريح من التراب ما تسفي ده نايم في المدينة المنورة في الرمل ما كانتش الشوارع مرصوفة والكلام ده زي الوقت لا نايم في الرمل يجي الهواء الريح يجيب الرمل كله في وشه في مناخيره في عينه وهو نايم مستني العلم وتمر الأيام وينظر الفتى الانصاري عندما كبر الى الشاب عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو يجلس والناس حوله الوف يستمعون لكلمته وينظرون الى فتواه رضي الله عنه عن ابيه فيقول كان هذا الفتى عبد الله بن عباس كان هذا الفتى اعقل مني هو فهم انا راح عليا وقت طويل جدا جدا ما اتعلمتش عشان كده يا اخواني بقول لكم دلوقتي نبتدي رحلتنا في العلم مش السنه الجايه مش اول الاسبوع كان عندي واحد صاحبي كان يعمل جدول المذاكره شوفني بعمل جدول المذاكره كده بيقول لي طب انا هعمل جدول للمذاكره عشان اذاكر بقى المنهج كله اقسمه لحد يوم الامتحان ويبقى فاضل له على الامتحان شهرين ثلاثه وهو متاخر عليه قد كده فيعمل الجدول في اول يومين طبعا هو طول السنه ما بيذاكرش فالجدول مزنق قوي اول يومين ما يعرفش يحقق الجدول فيقوم عامل جدول جديد من اول الاسبوع يكون اليوم الثلاث او الاربع يعمله من يوم السبت طب يا عم ما تذاكر اليومين دول انا عايز اعمل الجدول من اول الاسبوع عشان أبقى بس البدايه كده انت عارف ويلعب اليومين دول مفيش عزيمه مفيش هدف ده موجود في ناس ما بتعملش جدول اصلا يعني ماشي كده وربنا يسهل بالبركه كده وينتظر ان يكون من علماء الامه مستحيل في جهد لازم يبذل لا يستطاع العلم براحه الجسم احفظها كويس كلمه موفقه جدا ليحيى ابن ابي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحه الجسم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يجلس على باب ابي بن كعب رضي الله عنه لان ابي بن كعب كما يقول عبد الله بن عباس من الراسخين في العلم فيقعد على بابه وما يرضاش يخبط عليه لحد ما يخرج فيخرج يتمشى معاه للمسجد ما يوقفوش يساله يقول حتى لا امله عشان ما يزهقش مني ويبطل يجاوب عليا فما ضيعش وقته امشي معاه وهو رايح ولما يطلع ابي بن كعب يلاقيني قاعد يقول يا ابن عم رسول الله هلا اخبرتني فاتيك كنت تقول لي انا اجيلك ويقول عبد الله بن عباس يقول ذلك لمكاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم ده كان لسه صغير طفل صغير بس ده ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول ابي بن كعب هلا اخبرتني فاتيك فيقول انت احق ان اتيك انت العالم واحنا اللي جايين نتعلم عندك يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما فتحت البلاد والامصار اقبل الناس على الدنيا واقبلت على عمر بن الخطاب شوف عالم من علماء الامه عمر بن الخطاب في المدينه استفيد منه الناس في الفتوح فتوح كثرت في عهد عمر بن الخطاب والاموال كثرت جدا والخيرات والقصور والثمار والظلال الوارفه وانت بتتكلم على ناس عايشين في الجزيره العربيه في صحراء قاحله فاول ما حصل هذه الفتوحات الناس راحت للشام وراحت للعراق وراحت لمصر وهو راح لعمر بن الخطاب اي فوز حققه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما اي فوز حققه عظيم حقيقه هذا الفوز واصبح حبر الامه رضي الله عنهما جابر بن عبد الله عشان برضو الناس بتتعب من المشوار لدرس العلم جابر بن عبد الله سافر من المدينة المنورة للشام عشان حديث واحد هذا مبالغ فيه هذه قيمة العلم عنده هذه قيمة العلم عنده جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سافر من المدينة للشام لأنه عرف إن في حديث يعرفه أحد الصحابة بالشام وهو ما يعرفوش أروح أتعلمه شهر رايح وشهر جاي من المدينة لعمق الشام خد الحديث ورجع تاني هو مش عايز يعمل جولة سياحية في دمشق ولا عايز يتفسح ولا يشتري حاجة من بيروت لا هو رايح سبحان الله لا هدف جمع حديث واحد يا الله أبو أيوب الأنصاري طلع من المدينة المنورة لمصر للفسطاط علشان حديث واحد برضه ولم يحل الراحلة الله أكبر يعني خلى الراحلة واقفة طالع بالجمل بتاعه وصل لحد الفسطاط خلى الجمل واقف وقام نازل سائل على الحديث عرفه رجع ركب الجمل مشي تاني طبعا احنا بنستغرب هذه هي قيمة العلم عندهم أتريد أن توزن مع هؤلاء في ميزان واحد فتسبق لازم جهد يا إخواني لازم جهد لازم عرق لازم تعب لا يستطاع العلم براحة الجسم هنقعد نقول لكم الجملة ديت عشرين مرة لحد ما تخرج فعلا وأنت عازم النية على عدم الراحة إلا هناك في الجنة إن شاء الله رب العالمين والعلماء من بعد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان لهم من السعي للعلم ما يعجز القلم او اللسان عن تصويره يعني مثلا في السهر ايه رايكم في السهر بتسهروا في ناس بتسهر عشان تتفرج على التلفزيون وفي ناس بتسهر على القهوه وفي ناس بتسهر مش عشان حاجه هو قاعد وخلاص لحد ما يكبس عليه النوم اه فممكن يعمل اي حاجه عشان يقتل الوقت لحد ما يكبس عليه النوم يقعد يعد من واحد لمية من واحد لألف ربنا يسهل له لحد ما ينام اه والله تلاقيه مكتوبه كده في الكتب اللي بتساعدك على النوم قال يعني اقعد عد طيب عد ربنا يوفقك حتى بدل ما يقول قول سبحان الله مثلا لحد ما تنام لا عد واحد اتنين تلاتة أربعة عشرة ربنا يوفقك شوف الناس كانت بتسهر ازاي النووي رحمه الله النووي يقول عن نفسه وأنا في طلب العلم وعلى فكرة هو قعد طول عمره في طلب العلم النووي مات وعنده 44 سنة خلف ميراثا من العلم سبحان الله سبحان الله كتب الله له الانتشار والشيوع في بلاد العالم الإسلامي في عمق الزمان والمكان نسأل الله أن يتقبل منه وأن يرفع من درجاته بس مش بالسهل الكلام ده يا إخواني نووي بيقول بقيت سنتين وانا في طلب العلم ما وضعت جنبي على الارض ولا على فراش سنتين قاعد فعلا ما وضع جنبه ما نامش ولا مره فكان اذا غلبني النوم من غصب عنه يجي له النوم اتكأت على بعض كتبي برهة ثم أستيقظ وأعمل في طلب العلم ومكمل واحد يقول لك هو عذب نفسه تعب سبحان الله هو مات من كم سنة مئات السنين خلاص يذهب الألم ويبقى الأجر إن شاء الله لحد دلوقتي تفتح صحيح مسلم بشرح النووي وتقرا فيه لحد دلوقتي تشوف رياض الصالحين لحد دلوقتي شوف سبحان الله حتى الأربعين النووية إيه الأربعين النووية جمع أربعين حديث حطهم في كتاب اختار من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أربعين حديث حتى دون تفسير حطهم في كتاب شوف انتشارهم قد إيه في العالم شوف كل واحد فتح مرة وقرأ حديث من هذه الأحاديث أو شرح حديث أو سيرة لإنسان من كتب الطبقات التي كتبها الكثيرة أو كتاب من كتب أصول الفقه التي ألفها أو غيرها من المؤلفات الهائلة يأخذ حسنات وهو في قبره ويظل ذلك إلى يوم القيامة تروح المغرب تروح سوريا تروح السعودية تروح أمريكا تروح أوروبا تجد كتب النووي رحمه الله إيه ده هذه بركة غير متخيلة يا إخوان هذا هو أعظم شيء حقيقة العلم ما جاش بالساهل سنتين ما ينامش البدر ابن جماعة رحمه الله من علماء الأمة بيقول لما كنت أخش على النووي كان يبقى صعب عليا أقعد مش عارف مش لاقي حتة أقعد فيها من الكتب اللي موجودة على الأرض في كل حتة فيقعد يتاخر بعض الكتب يشيل بعض الكتب لحد ما يفضل لي مكان أقعد فيه وأنا قاعد معاه يقعد يذاكر مش عارف يكلمه لأنه مشغول كطلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره كلام في منتهى الروعة للشافعي رحمه الله لو واحدة ابنها ضايع واحدة جاية تتسير معاها تتكلم معاها هتسيب ابنها وتقعد تتكلم معاها هي محروقة من جوه القضية هماها فبتدور وتدور وتدور إلى آخر نفس في حياتها تبحث هكذا الطالب للعلم كما يقول الحسن البصري اثنان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم اصل العلم عمرك ما هتجيبه كله كل لما هتاخد هتلاقي فيه تاني لحد اليوم الاخير واللحظه الاخيره في الدنيا نكرر الايه الكريمه وما اوتيتم من العلم الا قليلا فدايما في علم كتير فكل لما تتعلم اه تلاقي تاني وتاني وتاني الله يبقى مش هينتهي العلم ابدا الا بالموت خلاص انت مت تستريح بقى ان شاء الله رب العالمين تجد الاجر والمثوبه لما قدمت طالب الدنيا برضه ما بيشبعش والله عنده بحار كانه يشرب من البحر لا يرتوي ابدا طالب الدنيا محمد ابن عبدوس رحمه الله من علماء الامه صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنة يعني ايه الكلام ده ما بينامش ما هو النوم ينقض الوضوء مش كده ولا ايه تعقيد طبعا انا بعقدكم دلوقتي احنا عايزين نحط لنا امثله عليا ونجيب نصها نجيب ربعها ما بقولكش مش لازم يا سيدي تعمل زي محمد بن عبدوس صلى الصبح بوضوء العشاء 30 سنه 15 سنة دراسة و15 سنة عبادة خلص صلاة العشاء يفضل قاعد يذاكر يذاكر لحد ما الفجر يدن وهو محافظ على وضوءه يروح يصلي الفجر بوضوء العشاء الإمام مالك رحمه الله أحد تلامذتي عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله كان بيروح يسأله على مسائل بالليل يروح له بالليل بعد ما الدنيا تليل كده يسأله على مسائل ويجد كما يقول عند الإمام مالك في ذلك الوقت انشراح صدر ناس نايمة والجو هادي فيقعد يعلمه حديث واثنين وثلاثة وعشرة في يوم من الأيام كان عايز يسأله على أحاديث وكسف يخش عليه كان الوقت متأخر جدا فنام على باب بيته فخرج الإمام مالك فلقى نايم فصحاه ما صحيش كمل وراح للمسجد فخرجت جارية من الجواري من البيت صحيه وتقول له قم يا غفلان الإمام غادر إلى المسجد الإمام مالك كما تقول الجارية الإمام مالك بقيت له إلى الآن تسعة وأربعين سنة يصلي الصبح بوضوء العشاء تسعة وأربعين سنة عشان يبقى الإمام مالك ولا يفتى ومالك في المدينة ومذهب من المذاهب المعتبرة في بقاع العالم الإسلامي المختلفة وإلى الآن يتعبد إلى الله عز وجل الكثير والكثير والملايين من المسلمين على فقهه وعلى مذهبه رحمه الله لابد أن يكون قد قدم الكثير الإمام مالك كان من أغنى المسلمين لكن ما كانش عايز يحتفظ بالمال كان يجيله طلبة العلم يقعد يعلمهم يعلمهم يعلمهم ولما يلاقيهم من بلاد بعيدة يستضيفهم عنده ويأكلهم ويشربهم ويصرف عليهم طلبة العلم يصرف عليهم لحد ما في آخر حياته باع بيته وباع الخشب اللي في سقف بيته عشان يصرف على طلبة العلم وخلص كل الفلوس اللي معاه خلص كل أمواله إنفاقا على طلبة العلم شوف قد إيه القيمة العليا للعلم في نظره لو يرى أن هذا المال ينفق على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله في الحروب وما إلى ذلك أفضل لكان أنفقه في هذه الوجوه لكن يرى هذا الوجه هام تماما كالوجوه الأخرى زي ما قلنا قبل كده في درس سابق المسلمين دلوقتي بفضل الله عندهم صحوة إسلامية وحمية بينفقوا بس نادر جدا الذي ينفق على العلم آه ننفق على موائد الرحمن وهذا طيب وننفق على فلسطين وهذا رائع وننفق على اليتامى والمساكين وبناء المساجد وهذا أكثر من رائع لكن من الذي ينفق على العلم من الذي يعطي العلم هذا القدر من الاهتمام قليل ولا تقوم الأمة إلا بالعلم فخلي بالكم من أسباب قيام الأمم البخاري يا إخواني برضه ما كانش بينام البخاري سبحان الله كان ينام يخش ينام في السرير أول الليل بعد كده يفتكر مسألة فيقوم جاي خايف ينساها يقوم صاحي وكاتبها وبعدين ينام فيفتكر واحدة تانية فيقوم صاحي وكاتبها وتالتة ورابعة يقول ابن كثير رحمه الله في التاريخ له عندما تحدث عن البخاري قال فيزيد عدد مرات قيامه في الليلة الواحدة على عشرين مرة عشرين مرة بيقوم في الليلة الواحدة عشان يسجل معلومات عشان ينفع الأمة ويصبح كتابه أصح كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بإجماع علماء المسلمين هي دي قيمة البخاري مش زي ما في ناس بتكتب في الجرايد على البخاري رحمه الله وما وصلت يعني إلى ظفر قدمه الأصغر والله ما تصل إلى قيمة الظفر هذا ويتكلموا على البخاري ويقول في كلامه فليقل البخاري ما يقول كأنه بيقول من دماغه يعني وكأنه ما كانش عنده منهج علمي واضح درس بيه وحاج كل من حاجه في ناس عارضت البخاري في بعض الأحاديث وقالت الصواب كذا وكذا وليس الصواب كما كتب البخاري فعارضها فدائما على الدوام ليس بلا استثناء كان الصواب في جانب البخاري فأقر الجميع أنه من أعظم علماء الأمة وكتابه أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل الكتاب ده ما اتعملش من فراغ البخاري كان حافظ 600 ألف حديث 600 ألف حديث لعلنا من المصلحة أن نفرد له حديثا خاصا البخاري عشان ما نحرق لكمش المتع التي في حياته رحمه الله فعلا كل ما افتكر حاجة عن البخاري الآية معجزة سبحان الله فعلا رجل بآلاف الرجال البخاري مش سهل يا إخواني إن ربنا سبحانه وتعالى يصطفيه من الخلق ليجعل كتابه أعظم كتب السنة مطلقا مش سهل لازم الراجل ده قدم كتير ما كانش يكتب حديث واحد في صحيحه إلا لما يقوم يتوضأ ويصلي ركعتين استخارة وبعدين يكتب الحديث الواحد شوف بقى الكتاب بتاعه فيه أكتر من 7000 حديث طبعا بالمقرر من غير مقرر 2602 فجهد ضخم من 600 ألف حديث شوف الغربلة حتى وصل لك بهذا الكتاب العظيم صحيح البخاري محمد ابن الحسن الشيباني طبعا ما حدش يقول انت طولت احنا قاعدين بقى مع العلم بقى قلنا مفيش راحة جسم ولا في نوم في سهر سهر في طلب العلم مجلسكم ده في سبيل الله لو هتروح لحاجة أعظم اتوكل على الله موازنات أما هتروح تريح تنام شوية تتفرج على حاجة في التلفزيون لا خليك قاعد أحسن لأن تقبض في بيت الله هنا في مجلس علم أفضل من أي شيء هتعمله بره أنا عايز أقول لك كلمة خطيرة قالها الشافعي رحمه الله قال مجلس علم أفضل من مئة ركعة نافلة لأنه عارف الميزان ما بين العالم والعابد آه في واحد عابد ما شاء الله جزاه الله كل خير بيعبد الله وده شيء طيب لكن العالم أعظم وأعظم وأعظم وأعظم بالمقاييس التي ذكرناها في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم محمد بن الحسن الشيباني برضه ما كانش يحب ينام هو طبعا كإنسان عايز ينام هو احنا فاكرين الناس دول ما كانوش بشر يعني تفتكر النووي رحمه الله او البخاري او محمد بن الحسن الشيباني ما كانش بيكبس عليه النوم ما كانش تعبان ما كانش عنده امور خاصه بجسده واسرته وماله وتجارته عنده كل الكلام ده زي اي انسان لكن غلب قيمه العلم نظر الى قيمتها فبذل الجهد فيها فما كانش ينام كان يستعين على السهر بالماء البارد وخلي بالك ده كان من سكان بغداد كان في الشتاء الجو بيبقى بارد قوي يجيب معاه ميه بارده كده يحطها جنبه وكل لما يجي يكبس عليه النوم يقوم جايب ميه ومسح وشه ويقول النوم من الحراره والماء البارد يغلبه فيحط يغسل وشه كل شويه يقهر نفسه للجلوس للتعلم طبعا محمد بن الحسن الشيباني من اعظم تلامذه ابي حنيفه رحمه الله هو وابو يوسف الاثنين من اعظم او الاثنين اعظم تلامذه ابي حنيفه رحمه الله رحمهم الله جميعا شوفوا كده القصه العجيبه لاسد بن الفرات رحمه الله عندما ذهب لطلب العلم اسد بن الفرات من علماء الاندلس وتونس شمال افريقيا فجاي من هذه البلاد البعيدة ليتعلم في الشرق فراح نزل المدينة المنورة فأخذ علم مالك رحمه الله الإمام مالك خد العلم بتاعه كله على فكرة أسد بن الفرات هو الذي نشر المذهب المالكي في شمال أفريقيا يعني إلى الآن تونس والجزائر والمغرب كلهم على المذهب المالكي من مين؟ من أسد بن الفرات شوف العلم وشوف الثمار فأسد بن الفرات راح للمدينة المنورة تعلم علم الإمام مالك كله حوى ما عنده من علم تخيل طالب علم بقى عنده علم الإمام مالك خلاص أنت عايز إيه أكتر من كده تروح بقى تونس تعلم الناس لا لسه في علم في المنطقة فقام طالع على العراق عشان ياخد علم أبي حنيفة أبي حنيفة كان مات ساعتها عايز ياخد علم محمد بن الحسن الشيباني تلميذ ابي حنيفه فراح دخل المسجد اتفاجئ المسجد كميات هائله من البشر مش عارف يوصل فتاني يوم جه بدري برضه مش عارف يخش قعد يبكر يبكر لحد ما عرف يوصل في يوم من الايام لمجلس العلم لمحمد بن الحسن الشيباني وقعد بعد ما سمع الدرس قال له انا رجل غريب انا مش من البلاد ديت من بلاد بعيدة قليل النفقة والسماع منك نذر أنا فلوسي قليلة مش هقدر أقعد كتير في البلد وفلوسي قليلة والسماع منك نذر أنا يا دوبك بستمع لحاجات قليلة جدا جدا من الزحام الموجود ده فأعمل إيه؟ حللي مشكلتي ما حيلتي بنص كلامي ما حيلتي فقال محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله شوفوا العلماء يا اخواني وتواضعهم وتقديرهم للطالب المجد ولتقديرهم للمسافات الطويله التي جاء منها قال في الصباح اسمع مع العراقيين العراقيين اهل العراق اللي جايين يحضروا الدرس وجعلت الليل لك تعال لي بقى بالليل أعلمك لوحدك في البيت الله أكبر إيه العظمة دي فعلا حاجة عظيمة فعلا تاريخنا يا إخواني والله كله عظمة بعض المواقف السلبية لابد أن توجد في كل أمة لكن فتش في كنوز التاريخ الإسلامي هذا هو تاريخنا أنا أذكر فقط بعض الأمثلة لا أذكر يعني كل ما وقعت عليه عيني لا بعض الأمثلة الوقت لا يتسع يحتاج إلى شهور وشهور والله سنوات وأعمار حتى نتحدث عن تاريخ علمائنا فخدوا معاه فعلا وراح كل ليلة في البيت يعلمه إيه يعلمه العلم فيقعد سهران معاه محمد بن الحسن متعود على نظام الميه البارده كل لما يجي يكبس عليه النوم يغسل وشه التاني مش متعود فمره فشويه يكبس عليه النوم فتاني يوم بقى لما كبس عليه النوم اسد بن الفرات لقى محمد بن الحسن نازل له تاني يوم كان البيت بتاعه دورين ومعاه طست كده في ميه بارده اه يبتدي بقى ايه يعلمه التعليم اللي هو يقول لك فكلما غلبني النعاس رش في وجه الماء اصحى اتعلم كده دي قيمة عالية جدا هذه لحظات نادرة لحظات عظيمة يا إخواني هذه هي الأعمار أغلى ما تملك رأس مالك عمرك يوشك إن ذهب البعض أن يذهب الكل خلاص لو أنت حبة من عمرك راحوا شوية وهيروح الكل وتنتهي انتوا عارفين اللي بينام 8 ساعات في اليوم معناها ايه؟ لو عاش 60 سنة معناها انه نام 20 سنة من عمره. صح ولا مش صح؟ حسبة بسيطة، مش 8 ساعات هي تلت ال 24 ساعة خلاص يبقى تلت ال 60 سنة 20 سنة. بالله عليك خبرني ألا تحزن على هذه السنوات؟ 20 سنة نايم يا راجل في 60 سنة؟ ما ينفعش. حاول تصحصح شوية، اه ما تروحش بكرة، تبقى خلاص ما تنامش الا ساعه واحده بالتدرج هنتكلم ان شاء الله في دروس قادمه على ازاي تصحصح مش بس بالميه البارده لكن اهم شيء انك تبقى عارف قيمه الشيء اللي انت صحيله عشان تعرف تصحله بجد فيقعد رش الميه في وشه لحد ما يصحصحه فيعلمه يجرعه العلم تجريعا سبحان الله لحد ما في الاخر حوى علم ابي حنيفه وعاد إلى تونس وبدأ يعلم الناس هناك ونشر مذهب الإمام مالك وعلم الناس فقه أبي حنيفة رحمه الله وخرج بعد ذلك مجاهدا ففتح الصقلية واستشهد الله أكبر إيه ده هذه قمم في الإنسانية يا إخوان أسد بن الفرات رحمه الله هذا جهد السهر ما كانوش بيناموا زي ما انتم شايفين جهد السفر مش فارق عن السهر كتير السفر قلنا أمثلة الصحابة لكن مش بس الصحابة سعيد بن المسيب رحمه الله أكبر وأعظم التابعين كان يقول كنت أرحل للحديث الواحد الليالي والأيام في ناس كتيرة جدا عصرة الصحابة لكن مش كل الناس علماء ومش كل الناس سعيد بن المسيب رحمه الله الإمام البخاري تعلم على يد ألف شيخ سافر لهم إلى مختلف البلدان في العالم الإسلامي في ذلك الوقت عشان يجيب العلم الرازي رحمه الله كان يقول سافرت ماشيا على قدمي في طلب العلم ألف فرسخ يعني كم كيلو يعني خمس تلاف كيلو ثم بعد ذلك تركت العدد يعني مش خمس تلاف كيلو ريح يعني خمس تلاف كيلو بدأ بس زهق من العد بقى بقى بيمشي من غير ما يعد لكن هو حسب لنفسه خمس تلاف كيلو مشي على الرجلين علشان يحصل العلم رحمه الله بقي بن مخلد من علماء الأندلس هذا عالم عايش في الأندلس فقير غلبان ليس معه مال من حطام الدنيا لكن عنده علم كثير وعنده همة عالية الله أكبر عرف أن العلم موجود في الشرق سمع أن في واحد اسمه أحمد بن حنبل رحمه الله أعظم أهل الأرض في زمانه وأعلم أهل الأرض في زمانه إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله كان عايش فين في بغداد والتاني عايش فين في الأندلس اللي هي فين دلوقتي أسبانيا والبرتغال يا الله عايز أروح له عايز اروح لاحمد بن حنبل طب ده انا فقير غلبان لا معايا دابه ولا معايا شيء طب اعمل ايه اشتغل بجد واجتهاد عشان احصل بعض الاموال التي تكفي مؤونه بعض الايام فانتقل بها من مدينه الى مدينه فاذا وصلت المدينه الثانيه عملت في هذه المدينه حتى اتكسب بعض المال الذي يكفيني الى الذهاب الى المدينه الاخرى وهكذا وهكذا حتى اصل الى بغداد سيرا على الاقدام من الاندلس مغرب الجزائر تونس ليبيا مصر فلسطين الاردن بعد كده وصل للعراق مشي على رجليه خد في الرحله سنتين سنتين مشي على رجليه وصل بغداد وهو لسه داخل على بغداد قال بالشيء دي البلد اللي فيها احمد بن حنبل قال له اه بس احمد بن حنبل محبوس يا نهار ابيض بقاله سنتين ماشي ومش ماشي كده ماشي مستقيم ده بيمشي كل شويه يقف يشتغل شويه عشان يجيب حبه اموال يعرف يكمل الطريق بيها فقير يا اخواني معدم فوصل لقاه محبوس في بيته هو الاول اتحبس في السجن شويه بعد كده خرجوه ومنعوه من التدريس منعوه من الخطابه ما كانش معاه تصريح ف... فقعد في البيت بتاعه وعليه إقامة جبرية في داخل البيت وعليه رقابة ناس من الأمن بيراقبوا المكان بتاعه ممنوع إن هو يدرس تخيل أحمد بن حنبل ممنوع من التدريس خوفا على الناس من الفتنة عشان يعمل لهم قلبان في البلد ولا حاجة أه فعلا ما هو كانت الناس عايزة يعني تتكلم في قضية خلق القرآن وهو معارض لهم فوقفوه خالص عن الكلام ما تتكلمش طيب فراح لقى محبوس الله هعمل ايه طيب انا خبطت المشوار ده كله الاخر محبوس طب مين هنا بيدي دروس اي اي حاجه هطلع باي حاجه من البلد قالوا له والله يحيى بن معين اه يحيى بن معين اسم من اعظم اسماء علماء المسلمين هذا امام المسلمين في الجرح والتعديل امام المسلمين في علم الرجال في اسانيد الاحاديث فراح يساله الراجل ده بقى يحيى بن معين رحمه الله ده لما تسأله تقول له فلان من رجال الحديث يقول لك آه ده كويس هذا ثقة هذا صدوق هذا كذاب هذا وضاع يجرح هذا ويعدل هذا عنده علم بكل رجال الحديث ما شاء الله من أعظم علماء الأمة في الرجال يحيى ابن معين فراح يتعلم دخل عليه في المسجد برضه على بال ما وصل له كان كذا يوم زحمة جعفر ابن الدراستويه أحد القضاة الكبار كان بيقول عشان نقعد في مجلس يحيى ابن معين في مكان أستمع فيه والله يا إخواني كان مجلسه بعد الفجر كنا نروح هو يقول كنا نذهب إلى المسجد بعد صلاة العصر في اليوم اللي قبله عشان أحجز مكان للفجر بتاع بكره ما تعرفش بقى بيخش الحمام ازاي بيتصرف ازاي بيحط مفتاح مكانه ويمشي يحجز بيه الله اعلم انما كان بيقعدوا في مجلس يحيى ابن معين قبلها بنص يوم عشان يضمن انه يسمع ما كانش في ميكروفونات اللي عندنا والنعمه اللي احنا فيها والله لا تسالون عن النعيم هنتسال على هذا النعيم ده احنا دلوقتي شرايط وكتب وسيديز وكمبيوتر وفضائيات وبرامج وخطب ومساجد وحلقات والناس بتزهد جابر بن عبد الله يروح الشام عشان يجيب حديث والواحد ساعات يكسر يروح المكتبه بتاعته اللي فوق الثانيه عشان يجيب حديث فمكسل لسه هدور ف... همم عاليه جدا يا اخواني فراح لحد ما وصل يحيى بن معين فبدا يساله جات له الفرصه اخيرا الحمد لله بعد كام يوم فقال له ماذا تقول في فلان قال له على اسم أحد الناس الذين ينقل عنهم فقال هذا صدوق وفلان هذا ثقة وفلان هذا كذاب وفلان قعد يعدل ويجرح فالناس اللي حواليه قالوا له حسبك احنا عايزين نسأل احنا كمان مش الا انت في المسجد ولا ايه ادينا فرصة قال لهم ده انا جاي بقالي سنتين ماشي عشان اسأل خلاص اخر سؤال وقام واقف وبيسأل السؤال الاخير ما تقول في أحمد بن حنبل يحيى بن معين اتخض خض فعلا وجم قال مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل مثلي يسأل عن أحمد بن حنبل هذا إمام المسلمين وخير المسلمين وفاضل المسلمين سبحان الله الراجل قال لي بقى أنا بقى خسرت كتير قوي بقى أنا لازم أوصل لأحمد بن حنبل ده أنا سمعت كلام وهذا الرجل اللي هو مختص في علم الرجال يقول هذا الكلام أعمل إيه أعمل إيه أعمل إيه قال لك أنا أتخفى في زي شحات متسول سائل قام رابط على راسه خرقة وماسك عصاية وحط حاجة على عينه آه ومش عارف إيه والحاجات اللي بتشوفوها دي يعني كتير بنشوفها متعودين إحنا هنا وقام رايح سأل فين بيت أحمد بن حنبل أهو البيت أهو الرقابة قاعدين بره الأمن قاعد بره بس مخبر تعبان أنتوا عارفين فايه مش مركز يعني فراح خبط على الباب المهم خبط على الباب فتح له احمد بن حنبل قال له سائل انا غلبان قال له تعالى اديك اديله اي حاجه فلما اختلى به قال قدمت لك من بلاد بعيده قدمت لك من المغرب يقصد مغرب العالم فقال من تونس من افريقيا قال بل أبعد نجوز البحر إلى تونس إلى أفريقيا أنا من الأندلس فقال هذه بلاد بعيدة فقال جئت أتعلم فوجدتك في الحال التي ترى فإن لم تمتنع أتيتك كل يوم بهذا الزي وأنا غريب عن البلد لا يعرفني أحد أسأل الصدقة فتعطيني الحديث أو الحديثين شوف قد إيه سبحان الله عشان ياخد حديث هيقعد يوم كامل يروح يتخفى ويخاطر في هذا البلد الذي ليس له فيه أعوان ولا معارف عشان يدخل على أحمد بن حنبل يتعلم حديث مسند أحمد بن حنبل موجود عندنا في كل المكتبات روح افتح وتعلم العلم اللي بقي بن مخلد رحمه الله قطع سنتين ماشي عشان يتعلم في كل يوم حديث مسند أحمد بن حنبل فيه 30 ألف حديث غير مكرر مسند ضخم من أعظم المسانيد التي ورد فيها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم فأحمد بن حنبل رحمه الله وافق صعب عليه قال مش مشكلة مع أن ممكن يتعرض لخطر عظيم لكن ده راجل جاي من الأندلس أعلمه فقعد كل يوم شهور يخش عليه يشحت أو في ظاهره أنه يشحت وياخد حديث أو اتنين وقال وأحيانا يحدثني بالثلاثة سبحان الله كأنه خد ثلاث أحاديث مرة واحدة في يوم واحد ومش عايز يكتر عشان ما يلفتش الأنظار ما المخبر واقف بره فمش عايز المهم قل ومرت الأيام ورفع الله عز وجل المحنه وتولى امام يعظم السنه فاخرج احمد بن حنبل ووضع له مكانه في المسجد يعلم الناس فكنت اذهب اليه في المسجد فيامر الناس ان يوسعوا لي ان يوسعوا لي حتى اجلس قريبا منه يقدر تعبي في طلب العلم يقعد جنبه يعلمه رحمه الله يهش له ويبش رحمه الله في يوم من الايام مرض بقي بن مخلد كان قاعد في فندق كان مأجر اوضه في فندق وقاعد فيها والناس يعني مش مديها اهتمام ليه انسان عادي في يوم من الايام مرض فافتقده احمد بن حنبل فين بقي قالوا ده عيان قام رايح بنفسه يزوره احمد بن حنبل لما كان يمشي كانت الناس كلها تمشي وراه فعلا الناس كلها تمشي وراه والله يا إخواني الناس تمشي وراه ماسكة الورق والقلم فإذا تكلم كتبوا لفظة اللي هيقولوا أي حاجة يقولها كويسة أي حاجة بس من ريحته زي ما بيقولوا أي كلمة يقولها يكتبوها أي فضل هذا أناله بمال أو بسلطان أو بنسب أو بعائلة ناله بالعلم فقط ما يعلو عليهم إلا بالعلم كان من أفقر المسلمين رحمه الله راح سافر لكل بلاد المسلمين عشان يتعلم راح الكوفة وراح البصرة وراح دمشق وراح المغرب وراح خراسان وراح الحجاز وراح اليمن لما راح اليمن كان بيشتغل شيال بيشيل الدقيق للناس بدرهم في اليوم عشان يصرف على نفسه عشان يتعلم على علماء اليمن ياخد احاديث من علماء اليمن اللي وصلهم احاديث ما وصلتوش شوفوا قد ايه لما رجع من اليمن رجع رجليه مشققه من الارض ما هو رايح ماشي وراجع ماشي فقال له واحد لعله قد آن الأوان ألا أرتحل خلاص تعبت مش قادر رجلي مشققة من كتر البحث عن العلم هنا وهناك ومرت أيام فيقول الرجل فافتقدته فسألت عنه فوجدته في حمص راح يتعلم على ايدين واحد تاني في حمص سبحان الله فالناس كلها ماشية مع أحمد بن حنبل رحمه الله فدخل الفندق بالناس دي كلها فلم يستوعب الفندق الأعداد يقول بقي فسمعت جلبة وارتج الفندق ارتج المكان اللي هو قاعد فيه ورأيت صاحب هذا المكان يأتي مسرعا صاحب الفندق قال له ايه ده اللي بيحصل ده جاي لك انت ايه اللي بيحصل قال امام المسلمين اتى لك بنفسه امام المسلمين اتى لك بنفسه فدخل الإمام أحمد بن حنبل ومسح على رأسه ودعا له بدعاء الشفاء ثم ترك يقول بعد ذلك ما رأيت خدمة أعظم من هذه الخدمة التي خدموني إياها في الفندق خلاص بقى ده تبع أحمد بن حنبل رحمه الله فقدم بقي ابن مخلد رحمه الله في مكانه حتى حوى العلم في هذه المناطق وعاد إلى بلاده ومات في الأندلس رحمه الله هذه يا إخواني بعض الأمثلة والله أنا يعني الأمثلة كثيرة جدا أنا لا أستطيع أن أكملها وأشعر أنكم يعني قد سهرتم بما فيه الكفاية إحنا ناخد الموضوع بالتدرج والأمثلة اللي فاضلة في غاية الروعة ولذلك نريد أن نؤجلها إن شاء الله حتى نستوعبها تمام الاستيعاب وننتقل بها إلى حيز العمل والحركة لا نريد هذا كلاما فقط الاستمتاع أو أن نقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله علماء المسلمين كانوا أعاظم وكانوا أفاضل وأين أنت من هذا أين السهر في حياتك لطلب العلم أين السفر في حياتك لطلب العلم أين الكد والتعب والكدح لتكون من علماء المسلمين لا تبنى الأمم إخواني في الله إلا بالعلم ولا يستطاع العلم براحة الجسم أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع